السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم لقيناه كالعادة قاعد مع الصحابة بيعلمهم ويربيهم ويأدبهم صلى الله عليه وسلم ويزكيهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم وبدأ يحكي لهم مجموعة من القصص يمكن تناولنا المرة اللي فاتت قصة والنهاردة بنتناول قصة تانية من خلال برنامج ليلة في بيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحكي لهم قصص من بني إسرائيل قصص من بني إسرائيل علشان كان في عظة وعبرة وكان في عجائب بتحدث في بني إسرائيل قصة النهاردة قصة جميلة جدا رواها الإمام البخاري ومسلم يعني في أعلى درجات الصحة تعالوا نشوف قصة النهاردة ولكن بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وبدأ يحكي لهم عن قصة ثلاثة من بني إسرائيل الثلاثة دولت كان لهم قصة غريبة أوي أوي الثلاثة كانوا عايشين في مدينة وكان ربنا ابتلاهم ابتلاء شديد جدا الأولاني كان ابتلي بمرض البرص كان أبرص وكان فقير جدا جدا يعني هو أبرص وفقير جدا والتاني كان أقرع وكان برضه فقير جدا والتالت كان أعمى وبرضه فقير جدا فالتلاتة بيجتمعوا في بلاء واحد وهو الفقر واختلفت ابتلاءات التلاتة الأولاني أبرص التاني أقرع التالت أعمى لكن كانت قصتهم غريبة أوي وعجيبة جدا ربنا سبحانه وتعالى عشان ناخد العظة والعبرة وعشان نتعلم في حياتنا دروس من خلال قصص لقد كان في قصصهم عبرة فالمولى عز وجل حب يعلمنا حاجات كده معينة من قصة التلاتة دولت أراد المولى عز وجل أن يختبرهم وأن يبتليهم فأرسل لهم ملك في صورة بشر وكلنا عارفين ان الملائكه قد يكون عندها او عندها فعلا قدره على الت- يعني ان هم يكونوا يتصوروا او يتشكلوا او يتمثلوا في صوره بشر زي ما كان بيحصل مع سيدنا جبريل عليه السلام انه كان ياتي احيانا في صوره الصحابي الجليل دحيه الكلبي زي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء جبريل وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة فكان سيدنا جبريل جاي في صورة رجل ما شاء الله لابس ثوب كده أبيض وجميل وناصع البياض و- و- وقعد يتكلم يتكلم يتكلم ويسأل النبي والنبي يجيب وفي الآخر بعد ما مشي قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى إذا الملائكة عندها قدرة على التصور في صورة بشر والدليل على ذلك أيضا الحديث بتاع الرجل الذي قتل 99 نفسا لما قال لهم دلوني على أعلم أهل الأرض فدلوه على أعبد أهل الأرض فراح قال له ليه توبة قال له مالكش توبة راح مكمل بيه 100 وقتله وبعدين بعد كده دلوه على عالم فراح وقال له هل لي من توبة قال له طبعا ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اذهب إلى أرض كذا فهناك أناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم فلما راح في وسط الطريق جاله ملك الموت فقبض روحه فربنا سبحانه وتعالى أرسل له ملائكة ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ملائكة الرحمة تقول إنه جاء تائبا وملائكة العذاب تقول إنه لم يفعل خيرا قط فربنا أرسل إكراما لهذا العبد التائب الطائع أرسل له ملك في صورة بشر وقال لملائكة الرحمة وملائكة العذاب أنا أحكم بينكم الى اخر القصه اللي حضراتكم عارفينها يبقى اذا عندنا قاعده هنا ان الملائكه عندها قدره على التمثل في صوره البشر اي نعم عندها قدره على التمثل في صوره البشر فجالهم ملك في صوره رجل طبعا ما راحلهمش هم الثلاثه مع بعض انما راح لكل واحد لوحده امنيات الانسان بتختلف من واحد للتاني كتير من الناس يقول لك نفسي كده زي ما بيحصل كده في ال- في في عالم الخيال اكون ماشي كده الاقي مصباح علاء الدين وبعدين احك المصباح يطلع لي العفريت يقول لي شبيك لبيك واخد بالك وتطلب ايه والكلام ده كله طبعا كل الكلام ده خرافات لكن هنا ملك حقيقي ملك من عند المولى عز وجل رايح لكل واحد فيهم وبيقول له اطلب اللي انت تتمناه المولى عز وجل امر الملك قال له حقق لهم كل اللي هم عايزينه فراح الملك اول واحد قبله هو الابرص والبرص مرض معروف يبقى بقع في الجلد كده ربنا يا رب اسال الله عز وجل ان يشفي جميع مرضى المسلمين اللهم امين يا رب العالمين فالمهم الملك راح للرجل الابرص والرجل ده كان متضايق جدا ليه لان الناس كانت بتتعامل معاه معامله سيئه جدا والاصل يا جماعه ان الانسان لما يكون مريض بيكون حساس جدا يعني لما تتعامل معاه لابد ان انت تتعامل معاه بذوقيات معينه ما يكونش انسان عنده مرض معين وفي مثلا مثلا عنده عيب معين في حاجه معينه وانت عمال تبص له على العيب ده وتحرجه لا الاصل في الانسان ان هو يكون عنده ذوقيات ما يركزش على الحاجة اللي بتضايق الإنسان يعمل نفسه إنه مش واخد باله ويعمل نفسه إنه مش شايف واخد بالك وينظر في مكان تاني ولا ينظر على هذه مثلا لو عنده عيب مثلا معين في عينه أو عيب مثلا في شعره أو عيب في كذا ما يقعدش يبص له على العيب ويحرجه فالملك راح للرجل الابرص والابرص ده كان عنده مشكله كبيره جدا انه كان عايش في وسط ناس ما كانتش بتراعي الذوقيات دي خالص بالمره عمالين يعايروه وعمالين يضايقوه كل اللي قبله يقول له يا ابرص واللي يتريق على جلده واللي يتريق على مش عارف ايه فالراجل كان عنده عقده نفسيه كان متضايق جدا وكان مخنوق من المشكله دي راح للملك قال له يعني آآ آآ لك ما تتمناه اطلب اللي انت عايزه طبعا امنيات بتختلف عن امنيات في انسان امنياته للدنيا وبس وفي انسان امنياته كلها اختزالها للاخره زي الحديث اللي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم جه لربيعه بن مالك ربيعه بن مالك ده كان شغلته هو يعني كان متبرع كان بيجهز ميه الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم في الخمس صلوات حب النبي يكافئه فقال له سلني شيئا يا ربيعه ربيعة ده يا جماعة اللي زي ما بيقولوا كده السي في بتاعته وعنده 17 سنة شاب صغير واخد بالك في ريعان الشباب وكانوا الصحابة كانوا يتجوزوا في سن صغير جدا يعني كان الواحد فيهم بيخش يجاهد في سبيل الله وعنده 15 سنة وممكن أقل من ذلك المهم فكان عنده 17 سنة وكان فقير جدا وكان من أهل الصفة لا عنده أهل ولا عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد ولا عنده فلوس ولا عنده أي حاجة خالص بالمرة ف النبي بيقول له سلني شيئا يا ربيعه طبعا النبي لما يقول كده ده بوحي من الله الى رسول الله لان ربنا قال كده عنه قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم طبعا ربيعه كان ممكن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الوقت دوت يعني شقه وعروسه واخد بالك يعني ده الطبيعي يعني شاب صغير وعايز يتجوز انما كانت سبحان الله كان السؤال مفاجئ واخد بالك كان ممكن يقول له على الاقل طب اديني فرصة يا رسول الله أفكر أنت بتقول لي سلني شيئا وأبواب السماء مفتوحة وربنا سبحانه وتعالى أوحى إليك إن كل ما أطلبه مجاب فاديني فرصة لكن هو ما كانش عنده تفكير في أي حاجة تانية خالص بالمرة وكان السؤال مفاجئ والإجابة حاضرة سلني شيئا يا ربيع قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله فالنبي تفاجأ بال- بالإجابة قال له أو غير ذلك مفيش حاجة تانية قال له هو ذاك يا رسول الله قال فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها درجة في الجنة يبقى دي كانت أمنية أمنية تانية صغيرة يعني هي مش صغيرة يعني قصدي يعني في صغيرة في الوقت ولكنها كبيرة في القيمة عبد الله بن عمرو بن حرام والحديث رواه الترمذي بسند صحيح عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله كان الكلام ده في غزوة أحد وهو قبل غزوة أحد بليلة قال لابنه جابر قال له ما أراني إلا سأكون مع أول من يقتل كان حاسس إن هو هيكون مع أوائل الذين يقتلوا قال له أنا سايب لك آه، آه، بناتي التسعة اللي هم أخوات سيدنا جابر جن- جابر بن عبد الله في الوقت ده كان عنده بالظبط 14 سنة وشوية وبعدين آه، ابوه سايب له تسع بنات اصغر منه تخيل حضرتك يعني مثلا آه، 12 آه، 11 9 10 حاجات ص- يعني كلهم صغيرين وجابر بن عبد الله شاب وعايز يتجوز يشوف مستقبله وعايز يطلب العلم وعايز يصحب النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفس الوقت ابوه سايب له تسع بنات هيكون مسؤول عنهم فكان هم كبير بالنسبه له وفوق ده كله كمان بيقول له وعلي ديون فلازم تأدي الديون دي عليا فكان طبعا هم فوق هم فالنبي حب ان هو يسري ويعني يعني آه يعني يواسي جابر بن عبد الله ابوه استشهد فالنبي عليه السلام قال لجابر بن عبد الله يا جابر أتدري ما صنع الله بأبيك قال قلت الله ورسوله أعلم فقال يا جابر ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب طبعا الكلام ده يكون بعد الموت إنما قبل الموت لا يكون فقال له فربنا سبحانه وتعالى قال لعبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر قال له عبدي سل وتمنى فقال اتمنى خد بالك بقى من حاجه عبد الله بن عمرو بن حرام سايب ابنه جابر وسايب كمان تسع بنات فلو واحد غيره كان ممكن يقول ايه يا ربي يعني اكرم ابني جابر ووسع عليه وستر بناتي صح كده مش ده دعاء برضه مطلوب يعني في الوقت ده بالذات لكن هو ما كانش في دماغه حاجه من دي خالص بالمره قال له سلني شيئا وتمنى علي قال أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى فأقتل فيك ثانيا عايز أرجع للدنيا عشان أستشهد مرة تانية من أجلك يا رب فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأخبر من ورائي آه، حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون نرجع بقى لقصة الثلاثة فالملك راح لأول واحد اللي هو الأبرص فقال له اطلب اللي انت عايزه تتمنى ايه فالأبرص يعني كأنه عايز يقول له أي حاجة هتمناها هتداني قال له آه قال له طيب أتمنى أن يزول ما بي من البرص حتى لا يقدرني الناس الناس عمالة تتريق عليا وعمالين مضايقني وكل ما امشي يقعدوا يبصوا عليا نظرات كده جارحة ويضايقوني وطبعا كان في الوقت ده واضح ان الناس كانت بتتعامل بلا ذوقيات والا فالانسان لا يعاتب على مرض هو ملوش ذنب فيه انما يعاتب الانسان على الاشياء اللي ممكن يكون ليه ذنب فيها زي ايه زي اخلاقه السيئه الاخلاق السيئه هو ممكن هو يبدلها باخلاق طيبه انما لو واحد يكون قصير او واحد طويل او واحد آه، عفوا ما بي يعني اعمى أو ما بيشوفش او بيشوف بعين واحده او اعرج او طب ده ذنبه ايه يا عيني او مريض مرض معين ده مالوش ذنب ده ابتلاء من عند المولى عز وجل وهو راضي بهذا البلاء لكن الناس ممكن تجرح مشاعر هذا الانسان وده اللي كان بيحصل مع هذا الابرص الناس كانت بتجرح مشاعره كل اللي يشوفه يتريق عليه اما بالنظره واما بالكلام واما بالفعل فقال له حتى لا يقذرني الناس انا عايز البرص ده يروح مني وعايز ابقى كده جلدي سليم كده وربنا يديني جلد كده جميل فما كان من الملك باذن المولى عز وجل الا ان مسح على جلدي فاصبح طيبا واصبح جلد جميل ما شاء الله لا فيه برص ولا فيه مرض ولا اي حاجه ربنا ابدله بجلد تاني خالص وكان انسان خلق من جديد فهذا الرجل اللي هو الابرص فرح فرحه لا تخطر على قلب بشر ما بقاش مصدق نفسه عمال يبص في ايده ويبص في جسمه ويبص ومش مصدق نفسه ان هو ربنا عافاه من البرص ثم قال له الملك من باب بقى انه يكمل بقى يعني ايه إيه- إيه- إيه- اسعاد هذا الرجل يعني هذا الرجل كان بيعاني من حاجتين كما قلنا في بداية الحديث كان بيعاني من البرص وفي نفس الوقت بيعاني من الفقر فالملك قال طيب ربنا أكرمه والحمد لله اتعالج من البرص عايزين نوسع عليه بقى فقال له فما تحب من المال تحب إيه من الأموال قال له بحب الإبل غاوي إبل أنت عارف كل واحد وليه هواية لا واحد غاوي الخيل واحد تاني غاوي ال- الإبل واحد تالت غاوي مش عارف إيه واحد غاوي الصيد واحد كل واحد ليه هواية فهو بيقول له أنا بحب الإبل فأعطاه ناقة حاملا في الشهر العاشر في شهر في شهر العاشر يعني مش بي يعني هو بيقول له انا عايز ايه عايز جمل ولا ناقة لا اديها له حامل كمان يعني ايه يعني مش هيبقى عندك جمل واحد ده هي كمان هتولد ويبقى عندك مثلا جملين ثلاثة أربعة حسب ما ربنا ييسر يعني وبعد كده الجمال دي ممكن ايه تتكاثر وتتناسل ويبقى عندك ما شاء الله يعني عدد كبير ويبقى عندك مزرعة إبل فربنا أكرمه والملك أول ما قال له بتحب إيه من المال بعد ما فرحه طبعا بإن البرص راح منه وبقدرة ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا سبحانه وتعالى أعطى الملك هذه القدرة وإلا الملك في, حال في لوحده ما يقدرش إن هو يشفي حد أبدا وإذا مرضت فهو يشفين الشفاء لا يأتي إلا من عند المولى عز وجل وإن كان الطبيب ده مجرد سبب ربنا بيسببه ولذلك تجد طبيب ربنا جعله سبب في الشفاء وطبيب تاني لا يوفق فكل هذا بيأتي من عند المولى عز وجل وإذا مرضت فهو يشفين ما قالش وإذا أمرضني فهذا من الأدب مع الله إذا مرضت أنا فالله عز وجل هو الذي يشفين سبحانه وتعالى شاهد في الموضوع ان الابرص لما آه، الملك مسح على جلده فعاد الجلد ما شاء الله سليم ما فيش اي مشكله قال له ماذا تحب من المال قال له الابل فاعطاه ناقه عشراء ناقه عشراء يعني حامل في الشهر العاشر وخلاص هتولد وبعدين فوق ده كله كمان اداله الهديه الثالثه قال له بارك الله لك فيها راح داعي له بالبركه ومن المعلوم ان دعاء الملك لك افضل من دعائك انت لنفسك ليه لان دعائك انت لنفسك قد يستجاب وقد لا يستجاب اما دعاء الملك فيقينا هيستجاب ليه لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولذا دلنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل يبقى أنت لما تكون عايز حاجة بدل ما تطلبها لنفسك اطلبها لأخ من إخوانك أو حد من من- من المسلمين وقول يا رب مثلا أنت الدنيا مثلا مزنقة معاك قول يا رب وسع على أخوي فلان فالملك يقول آمين ولك بمثل فالملك كأنه دعا لك ودعا له فربنا يوسع عليك ويوسع على على زميلك أو على صاحبك ده في نفس الوقت بفضل الله تعالوا نكمل مع بعض قصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نرجع لقصة الأبرص والأقرع والأعمى الملك راح للأبرص زي ما حضراتكم عرفتم إن هو مسح عليه فعاد جلده سليم ثم بعد ذلك قال له ما تحب من المال قال له الإبل فأعطاه ناقة عشراء يعني حامل في الشهر العاشر وفوق ده كله راح دعيله وقال له بارك الله لك فيها فربنا اكرمه من وراء الدعاء دوت ببركه لا تخطر على قلب بشر. طيب وبعدين راح الملك للتاني. التاني اللي هو كان الاقرع. فراح للاقرع ودخل عليه وقال له ماذا تتمنى؟ اللي انت عايزه، اي امنيه هتتمناها هتتحقق دلوقتي حالا. وطبعا الانسان لما بيتمنى بتبقى الامنيات ليها طبعا ايه لها وقع في نفس الانسان والامنيه بت يعني بتختلف من انسان للتاني في واحد بيبقى اهم حاجه عنده دنيته في واحد بيبقى اهم حاجه عنده اخرته في واحد بيحب يعمل ميكس كده ما بين الدنيا والاخره المهم كل واحد بيختلف عن التاني فالاقرع طبعا كانت مشكلته الكبيره برضه انه عايش في وسط ناس في بني اسرائيل كانوا بيتريقوا عليه طول ما هو ماشي اللي يقول له اقرع واللي يشاور له على دماغه واللي مش عارف ايه الراجل كان متأذي جدا جدا يعني ممكن الانسان يكون ابتلي ابتلاء معين وهو راضي جدا بالبلاء اللي ربنا اعطاه له ولكن الناس ممكن تخلي الانسان ده عياذا بالله يتسخط على البلاء ده بسبب اللي بيعملوه معاه واحد مثلا مبتلى ببلاء معين والناس عماله تتريق عليه طب تتريق عليه ليه ممكن الانسان عياذا بالله يتريق على حد فربنا سبحانه وتعالى يشفي هذا الانسان ويبتلي هذا الانسان اللي بيتريق عليه محدش عارف حد يضمن نفسه المهم فالملك راح للقرع ده قال له ماذا تتمنى اللي انت هتطلبه هيتحقق لك في التو واللحظه في لحظتها كده وانت واقف فقال له ماذا اتمنى اتمنى شعرا حسنا جميلا يعني هيعوز ايه اكتر من كده شعر كده مسبسب كده وقصه و... ويفرقه من النص ويعمل ويظبط نفسه كده واخد بالك فقال له اتمنى شعرا حسنا حتى لا يقذرني الناس الناس عماله تتريق عليا وزهقوني من حياتي ومش عارف اعمل ايه قال له اتمنى شعرا حسنا فما كان من الملك في التو واللحظه ودي قدره من ربنا سبحانه وتعالى أودعها في ذلك الملك قلت لحضراتكم الملك لا يشفي من نفسه وإنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى لكن ربنا سبحانه وتعالى بيمكن لملك من الملائكة أو يمكن لرسول من الرسل آه، كان سيدنا عيسى عليه السلام كان يشفي ال- الأبرص والأكمه وال- إلى غير ذلك وكان يحيي الموتى بإذن الله كان سيدنا عيسى عليه السلام بكل هذا بإذن الله بقدرة ربنا سبحانه وتعالى وبتيسيره فالملك ما كان منه إلا أنه حط إيده ع- على راس هذا الأقرع وراح معدي إيده على راسه ما شاء الله في لحظتها شعر ناعم وجميل طلع وكسر راسه كلها من ألف إلى الياء الراجل ما بقاش مصدق نفسه ما شاء الله بعد ما عاش سنين طويله جدا اقرا وده عمال يتريق عليه وده عمال يأذيه ب- بنظراته والتاني عمال يقول له كلمه جارحه و اصبح الان ما شاء الله شعره مسبسب وجميل و واخد بال حضرتك وبعدين فجاه حب يكمل فرحته زي ما عمل مع الأبرص تماما قال له أي المال أحب إليك بتحب إيه من المال فقال له والله أنا بحب البقر فأعطاه بقرة حاملا وكل واحد زي ما قلت لحضرتك كده كل واحد بيبقى ايه عايز حاجه معينه وبيحب حاجه معينه ولولا يعني آه، يعني ان الانسان يعني تعدد بقى ال- ال- الاذواق ل- لبارت السلع انسان بيحب السلعه الفلانيه وانسان بيحب السلعه الفلانيه حتى في الزواج واحد يحب البيضاء واحد يحب السمراء واحد يحب ال- القمحويه واحد يحب الطويله واحد يحب القصيره فلولا هذه التع... الاذواق المتعدده لبارت السلع هو ربنا بيقدر كل واحد بيحب حاجه عشان لكل ساقطه لاقطه اللي يحب حاجه يلاقيها فقال له ماذا تحب قال له احب البقر فراح مديله في ساعتها وخد بالك من حاجه مش مثلا بتحب ايه قال له بحب كذا قال له طب بقى اروح بقى وابعتها لك لا ده في ساعتها على طول جاهزه خد بالك تحب ايه بحب البقر خلاص يمد ايده كده راح جايب له ايه راح جايب له بقره واخد بالك حاملا ليه علشان بيطمنه ان البقر دي مش هتاخد بقره لوحدها لا ده كمان بعد شويه بسيطه خالص هتولد لك اتنين تلاته والاثنين ثلاثة دول ممكن يتكاثروا ويكتر عندك البقر وتبقى يعني ايه عندك مزرعة بقر ثم دعا له كما دعا للأبرص عشان يبقى في عدل بقى بين الثلاثة دعا لدوت يبقى دعا لده يبقى دعا لده فقال له بارك الله لك فيها بالفعل دعاء الملك كان مستجاب وهتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل للتلاتة والتلاتة دول حياتهم اتبدلت ازاي واتغيرت ازاي وبقى عاملين ازاي بسبب آه، تقدير ربنا اولا سبحانه وتعالى ثم دعاء الملك ثم ذهب الملك بعد ما راح للأقرع وراح للأبرص راح رايح لثالث واحد اللي هو الأعمى ده طبعا كان أشدهم بلاء لأن البرص إيه يعني البرص؟ ما ممكن يلبس أي حاجة ويداري دي ولا حاجة ولا يلبس آه، قفاز آه، ولا جوانت ولا فم ازاي وده- المهم يعني انما و- وكذلك نفس الحكايه بالنسبه للاقرع ما ممكن يلبس طاقيه ولا يلبس اي حاجه انما كانت المشكله كلها في الاعمى لأنه إنسان يعني حرم من نعمة البصر ولذلك المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري قال من أخذت حبيبتيه فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة سمى المولى عز وجل العينين بحبيبتيه ليه؟ لأن من خلال العينين بيحب الدنيا ويحب كل شيء حواليه عشان كده سماها حبيبتيه ولذلك الإنسان الذي يخلق أصلا أعمى لا يشعر أصلا بألم العمى لأنه أصلا ما شافش الدنيا ولا يشعر بألم الحرمان منها هو ما شافهاش اصلا فلو وصفت له شكل الانسان هو ما يعرفش اصلا شكل الانسان لانه ما شافش حاجه اصلا تقول له مثلا ال ال ال القمر شكله كذا ولا الشمس شكلها كذا هو لا يتصور هذه الاشياء واخد بالك الا بما ترسم له من صوره فيتخيلها في ذهنه انما هو لا يستطيع ان هو يدرك الاشياء شكلها ايه لانه اصلا ما شافهاش ولذلك بيكون من أذكى الناس نفوسا لأن أصلا أكبر قدر من المعاصي بيأتي من خلال البصر من خلال البصر فالإنسان اللي بيكون حرم من نعمة البصر ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه قوة في في في في في الذاكرة وقوة في السمع وقوة في الحفظ وقوة في الإيمان وفي الطاعة وفي يعني القرب من ربنا سبحانه وتعالى إن قدر الله عز وجل له ذلك وإلا فممكن يستخدم الموهبة دي في حاجة تانية خالص تبعده عن ربنا سبحانه وتعالى لكن الغالب إنك تجد أكبر قدر من هؤلاء الناس اللي بيصابوا في آه، في آه، يعني بحاجة في عينهم ان ربنا بيكرمهم بحفظ القران وحفظ النصوص الشرعيه وممكن يكون عالم جليل ما شاء الله لا يشق له غبار فهذا الرجل كان أعمى فأول ما دخل عليه الملك فقال له ماذا تتمنى اطلب اللي انت عايزه أي أمنية تتمناه إن شاء الله يعني آه، إن شاء الله مستجابة فما كان منه إلا أن قال بكل أدب وبكل رحمة وحنان قال أتمنى أن يرد الله عز وجل علي بصري وشوف وأسند الأمر إلى الله ما قالوش أتمنى أن ترد أنت علي بصري شوف الايمان اللي كان جوه هذا الرجل الايمان اللي كان جوه قلبه وهتشوف دلوقتي ان الاعمى ده كان افضل الثلاثه بفضل الله سبحانه وتعالى فقال له اتمنى ان يرد الله عز وجل علي بصري فما كان من الملك الا ان هو راح حاطط ايده على عينه وراح مسمي باسم الله فعاد الرجل مبصرا ما كانش مصدق نفسه من الفرحه ولك ان تتصور انسان عاش سنين طويله جدا لا يرى شيئا من الدنيا كان كفيف لا يرى شيئا ومبتلى بان هو آه، مش لاقي حد ي- يوصل ويسنده ويقعده وياكله ويشربه وفجأة لقى ما شاء الله عينيه الاتنين رجعوا فبقى مبصر ما شاء الله فرحة لا تخطر على قلب بشر فأراد الملك أن يكمل له فرحة طبعا الفقير ده الرجل الأعمى ده كان أعمى وكان فقير في نفس الوقت كما ذكرنا في أول الحديث فقال له ماذا تحب من الأموال خد بالك بقى قال له أحب الغنم دايما تلاقي الانسان اللي قريب من الاغنام ديت تجد قلبه فيه رقه عجيبه جدا ليه الاغنام ضعيفه وبعدين كثيره الشرود تجري كده وتجري كده وتجري كده فعايز حد يكون عنده صبر يستحملها ويحاول بقدر الامكان انه يراعيها ويحميها من الذئاب ويطبطب عليها وياكلها وشوف قد ايه ولذلك قال الحبيب المصطفى ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي ما فيش نبي على وجه الأرض ما من نبي إلا وقد رعى الغنم قالوا حتى أنت يا رسول الله والحديث رواه أحمد بسند صحيح قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة قراريط مش أرض قراريط دي كانت عملة ضعيفة جدا كده زي قروش عندنا في مصر مثلا يعني كانت عملة مشهورة بين أهل مكة اسمها القراريط قال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة الشاهد في الموضوع ان الملك اول ما الرجل الاعمى ربنا سبحانه وتعالى رد اليه بصره فقال له الملك ماذا تحب من المال قال احب الغنم فاعطاه شاة حاملا نفس الحكايه برضه علشان الشاة ديت ما تبقاش عندك شاة واحده مجرد ما تاخدها وهي حامل وفي شهرها الاخير هتولد وتطلع لك مجموعه شياه وبعد كده يحصل تكاثر وتكثر تكثر الشياه عندك ويبقى عندك واد من الشياه ثم دعا له الملك كما دعا للاثنين زي ما دعا للأبرص وزي ما دعا للأقرع دعا للأعمى وقال بارك الله لك فيها بدعاء الملك بعد تقدير ربنا سبحانه وتعالى بقى الأبرص الأولاني اللي كان معاه إبل مع ناقة أصبح عنده واد من الإبل الوادي بيكون أرض واسعة بين جبلين يعني عدد من الإبل لا يخطر على قلب بشر ممكن يكون عنده مثلا 2000 جمل ولا بتاع عدد كبير جدا والإنسان والرجل الثاني اللي هو كان أقرع بقى عنده وادي من البقر والثالث اللي هو كان أعمى بقى عنده وادي من الغنم فأراد الله عز وجل أن يختبر الثلاثة خلاص كده الثلاثة خدوا النعمة دوت خد ربنا شال عنه البرص واعطاه بقى ما شاء الله وادي من الابل والتاني ربنا شال عنه القرع وبقى عنده شعر وبقى عنده وادي من البقر والتالت ربنا اذهب عنه العمى ورجع له بصره وبقى فرحه الدنيا فيه واداله وادي من الغنم طبعا نعمه ما بعدها نعمه واصبحوا الثلاثه اثرياء جدا واغنياء وبقى ما شاء الله يعني عندهم يعني اموال كثيره جدا وجاء موعد الاختبار جاءهم نفس الملك ولكن جه لكل واحد في صورته قبل ما ايه قبل ما ربنا يرفع عنه البلاء فراح للابرص في صوره رجل ابرص وفقير جدا ولابس لبس مقطع فدخل عليه السلام عليكم فيعني رد السلام بالعافيه فقال له يعني آه، عابر سبيل واخد بالك رجل فقير وعابر سبيل لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك عز أسألك بالذي أنعم عليك بكل هذا أن تعطيني ناقة أتبلغ عليها بيقول له يعني أنا رجل فقير جدا وعابر سبيل وبعدين زي ما أنت شايف كده أنا أبرص ومريض وكده واخد بالك فأسألك بالذي أنعم عليك بكل هذه النعم إن أنت تعطيني ناقة واحدة واخد بالك عشان أسافر عليها وأقضي عليها مشاويري قال له لا لا لا ناقة إيه الحقوق كثيرة انت فاكر ايه انت فاكر ان كل اللي قدامك ده ده يعني كده يعني مال خالص ليه لا ده ده انا بدفع كل يوم لفلان وفلان وبربي يتامى وبكرم ارامل وبعمل مش عارف ايه بودي للجمعيات وبودي وبودي وبصرف على اسر لا تخطر على قلب بشر انت فاكر يعني ان كل المال ده خالص ليه لا ده انا بدفع نصه كده لله سبحانه وتعالى طبعا هو كان كذاب واخد بالك كان بيكذب ليه علشان ما يعطيش الناقه للملك هو ما يعرفش انه ملك طبعا هو لقى راجل جاي له في صوره رجل ابرص واخد بالك مش مثلا قلبه يحن ويقول طب ده انا كنت ابرص زيه وكنت فقير زيه ده بيفكرني بحالي طب زي ما ربنا اكرمني طب انا اكرمه انا مش هديله كل اللي عندي ولا حتى نص ولا ربع اللي عندي ده انا هديله ناقه واحده ويمكن لما ياخدها يدعي لي فربنا يكرمني ويحفظ لي المال اللي انا فيه دوت ويحفظ لي الصحه اللي انا فيها لكن ابدا ما كان ابدا آه، وفيا فما كان من الملك إلا أن قال كأني أعرفك الملك طبعا عارفه لأن هو الملك هو نفس الملك اللي مسح عنده البرص فربنا شفاه وهو نفسه اللي اداله ال- ال- الناقة وقال له بارك الله فيها فبقى ايه بارك الله لك فيها فأصبح عنده وادي من الإبل فقال له كأني أعرفك عمل كده حيل عليه قال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا لا تجد شيئا فأغناك الله وأذهب عنك البرص قال له لا لا لا أنت أكيد بتشبه ده إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ده من ايام جدي الباشا ومن ايام جدي جدي الباشا ده احنا اصلا عيله كلها يعني اكابر عن اكابر ده انا ابويا كان باشا وجدي كان باشا و- وستي كانت باشايايه وكانت الدنيا كلها جميله والعيله ما شاء الله عيله يعني فقال له إن كنت كاذبا ده الملك بيقول له بقى إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فعاد الرجل في التو واللحظة أبرص كما كان فقيرا كما كان في التو واللحظة بدعاء الملك عليه زي ما كان الملك بيدعي لك في الأول وبيقول لك بارك الله لك فيها نفس الملك بيدعي عليه لأن هو كذب على الملك وكذب على ربنا سبحانه وتعالى لما ادعى ان المال دوت كابرا عن كابر ولم يسند الفضل لله ولم يشكر المولى عز وجل ولم يقل الحمد لله فعلا كان عندي مرض فربنا شفاني وكنت فقير وربنا اغناني لكنه ما كانش عنده وفاء ولم يسند الفضل لله سبحانه وتعالى فربنا رجعه زي ما كان بالظبط كنت ابرص وكنت فقير وافتريت رجع ارجع تاني زي ما كنت فعاد ابرص كما كان وعاد فقيرا كما كان يبدا الاختبار للرجل الثاني اللي هو كان اقرع فرح له الملك فراح له الملك خد بالك بقى الملك كان بيروح له في نفس الصوره بتاعته عشان يحنن قلبه عليه عشان لما يشوفه فيفتكر البلاء اللي هو كان فيه فيحن قلبه عليه فراح له في صوره رجل اقرع فقير جدا فقالوا السلام عليكم عابر السبيل رجل فقير وعابر السبيل لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بقرة أتبلغ عليها اديني بقرة كده يعني أحلبها وأشرب لبنها وأخدها كده يعني أحرث بيها في أرض ولا أعمل بيها أي حاجة ولا أجرها لأحد صاحب أرض يشغلها ويعطيني الريع بتاعها أقدر أعيش بقى وكده وأعيش حياتي يعني فقال له إنما الحقوق أو الحقوق كثيرة نفس الكلمة اللي قالها له الرجل الأبرص اللي قالها له من شوية انت فاكر ايه انت فاكر ان الفلوس دي كلها كده خالصه لا ده انا نص الفلوس ديت بصرفها على الفقراء واليتامى والارامل ومش عارف ايه والكلام ده كله الحقوق كثيره يعني انت فاكر ايه قال له فالملك قال له بقى نفس الكلمه قال له كاني اعرفك الم تكن اقرع يقدرك الناس وكنت فقيرا لا تجد شيئا قال له لا لا لا نفس الكلمة سبحان الله تشابهت القلوب قال له إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر من أيام برضه بابا الباشا وجد الباشا وجده جده وما شاء الله إحنا عيلة مقصلة يعني واخد بالك فنفس الكلمة قالها له الملك قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت فعاد أقرع كما كان فقيرا كما كان جت المفاجأة بقى الكبيرة ورايح الملك للثالث اللي هو الأعمى ده اللي نعرف بقى قصته إن شاء الله ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لقصة الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى والقصة كما قلت رواها الإمام البخاري ومسلم قصة الثلاثة كانوا من بني إسرائيل وذكرنا القصة المهم وصلنا عندي إن الملك راح للأبرص والأبرص كان ما عندوش وفاء وكان كان بيكذب وأنكر فضل ربنا عليه سبحانه وتعالى فدعا عليه الملك وقال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت فعاد أبرص فقيرا كما كان ونفس الحكاية عملها الأقرع فبرضه أنكر فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه ولم يعطي شيئا للملك لما طلب منه طبعا هو ما كانش يعرف انه ملك هو شايفه رجل يعني الملك جاي له في صوره رجل ايه بنفس الصوره اللي هو جاله عليها المهم فدعا عليه الملك وقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت فعاد اقرع فقيرا جه بقى الاختبار للثالث اللي هو الاعمى الأعمى الذي أصبح مبصرا وأصبح عنده ما شاء الله وادي من الغنم يعني ممكن يكون 2000 3000 شاة ما شاء الله ربنا وسع عليه وأكرمه فدخل عليه الملك في صورة رجل أعمى خد بالك بقى زي ما قلت لحضرتك كان الملك بيخش على كل واحد في صورته ليه؟ علشان يحنن قلبه وعلشان يختبره هو الملك مش عايز منه حاجه هو الملك يعني لو خد شهيه من بيها ايه الملائكة لا تأكل لكن هو كان داخل عشان يختبر الثلاثة لأن في بداية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كان ثلاثة من بني إسرائيل رجل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله عز وجل أن يختبرهم أن يبتليهم فلما راح الملك للرجل الثالث اللي هو الأعمى دخل عليه في صورة رجل أعمى وفقير فدخل عليه السلام عليكم وعليكم السلام قال له رجل فقير وأعمى وعابر السبيل لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك شاة أتبلغ عليها كل اللي بطلبه منك تديني بس شاة أحلب لبنها وأمشي بيها كده ويعني هتبقى رزق ليا ولا أبيعها و- و- وأعمل بتمنها أي حاجة فإذا بالرجل الأعمى كان أوفى الثلاثة كان أفضل واحد في الثلاثة كان قلبه قلب ما شاء الله قال له أيها الرجل لقد كنت أعمى فرد الله عز وجل علي بصري وأسند الفضل لله سبحانه وتعالى قال له لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري وكنت فقيرا فأغناني الله عز وجل فوالله لا أجهدك بشيء خذ ما شئت ودع ما شئت أنا مش هقول لك بقى خد شاة واحدة ولا خد شاتين ولا خد لا لا لا ولا يهمك ادي وادي غ- وادي شياء قدامك وادي غنم قدامك خذ ما شئت اطلب اللي انت عايزه خد اللي انت عايزه ان شاء الله حتى تاخد نصهم خد بالك قال له فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك بشيء تاخذه لله عز وجل ما دمت هتاخد حاجه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى خد اللي انت عايزه من باب ان انا كنت نفسي البلاء اللي انت فيه انا كنت فيه انا كنت اعمى زيك وكنت فقير زيك وربنا اغناني ورد لي بصري فاقل حاجه اعملها معاك ان انت خد اللي انت عايزه واخد بالك فما كان من الملك الا ان قال له بارك الله لك في مالك انما امسك عليك مالك انما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما قالش بقى للأعمى إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت فعاد أعمى كما كان ده لو كان إنسان ما كانش عنده أصل وما ردش الفضل إلى المولى عز وجل وما نسبش الفضل ده كله لله إنما الأعمى كان أصيلا وكان وفيا بفضل الله سبحانه وتعالى وما أجمل الوفاء في الإنسان أجمل شيء في الدنيا كلها إن الإنسان يكون عنده وفاء وفاء لمين؟ أول حاجة وفاء إلى الله سبحانه وتعالى واما بنعمه ربك فحدث ان انت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل النعم اللي ربنا انعم بها عليك وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه وقليل من عبادي الشكور يعني نعم ربنا لا تعد ولا تحصى وأعظم نعمة في الكون ده كله نعمة الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ولو قال نعمي لصدق سبحانه وتعالى النعم كثيرة لكن كل النعم تصب في نعمة واحدة نعمة الإسلام أعظم نعمة لأن الإنسان لو ما كانش ربنا أنعم عليه بنعمة الإسلام فما فائدة المال والجاه والقصور والأموال وال- وكل ده ثم في النهاية الإنسان عياذا بالله يعني آه، آه، يحرم من دخول الجنة ولا يدخل الجنة ولا يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يبقى إيه فايدة كل هذا إنما في الدنيا حتى لو ابتلي المسلم في النهاية سينسى كل شقاء وبلاء كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأشد الناس بؤسا من أهل الدنيا آه، في في الدنيا من أهل الجنة ثم يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة واحدة في الجنة أشد الناس بؤسا في الدنيا واحد يعني عانى من بلاء وحرمان وأمراض وبلاء شديد جدا ما فيش حد في الدنيا على وجه الأرض ابتلي مثل هذا الرجل ومع ذلك كان راضيا بقضاء الله وكان عابدا لله وكان شاكرا لله سبحانه وتعالى فلما جيء به يوم القيامه امر المولى عز وجل الملائكه ان تغمسه غمسه غمسه كده في الجنه ثم ساله المولى عز وجل بعد الغمسه الغمسه دي يعني يعني ما كملتش ثانيه ثم ساله المولى عز وجل عبدي هل رايت بؤسا قط هل مرت بك شده قط فقال لا والله بيقسم بالله بين يدي الله سبحانه وتعالى واحد مره بحكي الحديث ده بيقول لي يعني معقوله بيكذب هو بين ايدين ربنا قلت له لا ما بيكذبش ده الغمسه دي نسيته كل شقاء وبلاء هو نسي فعلا واخد بالك قال لا والله يا ربي ما رأيت بؤس قط وما مرت بي شدة قط الشاهد في الموضوع ان الانسان آه، قد يبتلى في الدنيا ابتلاءات وقد وقد لكنه لما يصبر على قضاء ربنا ولما يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيكرمه وبيعوضه وبيرزقه وبيفتح عليه وبيرضى عنه وفوق في اكتر من من قول المولى عز وجل انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يصب عليهم الاجر صبا صبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البيهقي باسناد حسن قال إذا إذا أنعم الله عز وجل على أهل البلاء يوم القيامة فأعطاهم فصب عليهم من الثواب صبا ص- فيقول أهل العافية يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمخاريض في الحياة الدنيا يوم القيامة أهل العافية ناس اللي ما شاء الله صحتهم حلوة ما شاء الله وفلوس وغنى وثراء وعمر ما- ما شافوش بلاء أبداً وكانوا يعني لما يشوفوا اهل البلاء كانوا يعني يشفقوا يعني ولا يتمنوا ان هم يبتلوا زيهم يوم القيامه اهل البلاء اللي صبروا على البلاء واحتسبوا ذلك عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يصب عليهم من الخير ومن الحسنات ومن ال- من النعيم صبا صبا فاذا باهل العافيه الناس اللي ربنا ما ابتلاهمش ابدا يقولوا يا خبر ابيض قدر الله ما شاء يا ريت احنا في الدنيا كانت جلودنا كده كانت بتقرض بالمقاريض عشان ناخد نفس الثواب اللي بياخده اهل البلاء يبقى اذا اهل البلاء في الدنيا انت بتشفق عليهم لكن اهل البلاء دولت يوم القيامه ربنا بيكرمهم كرم لا يخطر على قلب بشر الشاهد في الموضوع ان التلاتة دولت ربنا ابتلاهم اتنين ما كانش عندهم وفاء وواحد كان عنده وفاء اللي هو الاعمى ولذلك سبحانك يا ربي شوف ربنا بيكرم الانسان الوفي بكرم لا يخطر على قلب بشر شوف ربنا حافظ عليه نعمه البصر بعد ما كان محروم من نعمه البصر لكن لمجرد فقط انه اسند الامر لله واعترف بفضل ربنا سبحانه وتعالى قال له لقد كنت اعمى فرد الله عز وجل علي بصري ما قالوش بقى انا طول عمري مبصر لكن برضه انا ما اشفق عليك وخد يعني دي لله كان ممكن يقول له الكلمه دي لكن الانسان الوفي هو اللي دايما يسند الامر لله سبحانه وتعالى لما تقعد مع واحد كده يكون ثري معاه فلوس فلما تيجي تتكلم معاه فممكن يقول لك والله انا طول عمري يعني طول عمرنا الحمد لله عيله مرتاحه و- ووالدي كان رجل اعمال وغني وجدي كان رجل اعمال وممكن يكون وضعه مش كده اصلا واحد تاني غيره يقول لك لا انا ما كناش كده خالص ده احنا كنا فقراء وكنا وكنا لكن بفضل ربي سبحانه وتعالى اكرمنا ووسع علينا اللهم لك الحمد يا رب لا ننسى فضل ربنا سبحانه وتعالى وبنشكر ربنا في كل لحظه على النعم اللي ربنا اداها لنا اللي ما نعرفش نؤدي شكرها ابدا مهما فعلنا ومهما قدمنا لا نوفي المولى عز وجل حقه هذا الانسان ربنا بيقول عنه لئن شكرتم لأزيدنكم الله هذا الإنسان يكون في زيادة هذا الإنسان بيستجلب المزيد من عند المولى عز وجل بشكره لله سبحانه وتعالى وأكثر الناس لا يشكرون ده مين اللي بيقول كده ده مش أنا ده الله سبحانه وتعالى هو اللي قال كده قال وقليل من عبادي الشكور قل من أن تجد من يشكر المولى عز وجل إنسان يكون بيكسب كل يوم ألف جنيه الدنيا نامت شوية فبقى يكسب في اليوم 500 جنيه فلما تسأله ايه الأخبار يقول لك خسران كل يوم 500 جنيه هو بيعتبر ان هو لما كان بيكسب 1000 جنيه هو ده الأصل ولازم يفضل على طول يكسب كل يوم 1000 جنيه فلما يجي عليه الأيام والدنيا تنام شويه فيجي يكسب في اليوم 500 جنيه فلا ينظر الى نصف الكوب المملوء ولكن ينظر الى نصف الكوب الفارغ فبدل ما يقول الحمد لله بكسب في اليوم 500 جنيه ومش معنى كده ان انت تروح تقول للناس انا بكسب كذا ولا كذا مش مطلوب ده انا بديك مثل يعني فبدل ما يقول انا بكسب كل يوم الحمد لله ربنا كرمني كل يوم ب 500 جنيه لا يقول لك انا خسران كل يوم 500 جنيه وقليل من عبادي الشكور في انسان مهما ربنا اداله لا ينسب الامر الى الله سبحانه وتعالى زي قارون لما ربنا اعطاه اموال قال آه، يعني آه، ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولي القوه ربنا ما وصفش الخزائن ربنا وصف المفاتيح بتاعت خزاينه بيقول لك لو جم عصبه من الرجال الاقوياء حاولوا ان هم يشيلوا المفاتيح مش الاموال اللي في الخزائن ما يقدروش يشيلوا المفاتيح فما ظنك بما في الخزائن ورغم ذلك لما بيقولوا له بس اشكر ربنا و قال لهم انما اوتيته على علم عندي خد بالك كانت النتيجه بعدها بكم ايه فخسفنا به وبداره الارض يا خبر ابيض هي دي النتيجه لاي انسان ما بيشكرش ربنا هي دي النتيجه لاي انسان ما يكونش عنده وفاء لله سبحانه وتعالى تخيل الوفاء ممكن تجده في بعض الدواب أعزكم الله وكلنا نذكر قصة آه، آه، حصان الزعتري الزعتري ده كان رجل آه، من البدو اللي عايشين في صحراء مصر زمان فبعدين هذا الرجل كان عنده حصان هذا الرجل ما كانش بيتجوز ولا كان عنده أولاد فكان الحصان ده كان أغلى حاجة عنده في الدنيا كان هو اللي مونسه كان هو يعني اللي آه، رفيقه في السفر وفي الحضر و و. وكان الحصان كان بيحبه جدا فكان الزعتري كان يعني بيكرم الحصان ده اكرام عجيب جدا كان ياكله احسن اكل وكان يجيب له السكر والحصانه بتحب السكر فكان كل يوم يجيب له السكر ويطعمه السكر بيديه فكان الحصان كان متعلق جدا بهذا الرجل اللي اسمه الزعتري تمر الايام ويمرض الزعتري وينام في الخيمه بتاعته كان رجل بدوي وعايش في الصحراء فنام في الخيمة بتاعته وهو مريض فضل الحصان قاعد جنب الخيمة لا يأكل ولا يشرب طول مرض طول فترة مرض الزعترية فضل كده فترة كبيرة جدا لا يأكل ولا يشرب حزين جدا على صاحبه إن هو مريض لحد ما مات الزعترية وقدر ربنا سبحانه وتعالى جم أهل الخير وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ورايحين عشان يدفنوه كانت المقابر اللي موجوده في الوقت دوت كانت موجوده على تبه عاليه كده آه، قريبه من احدى ال- ال- الاماكن العاليه يعني فالحصان لما اللي هو الحصان الزعتري لما شاف صاحبه قد كفن والناس صلت عليه ورايحين يدفنوه ففضل ماشي وراهم كانه حزين جدا على صاحبه اللي كان بياكله وكان بيدلعه وبياكله السكر وما كانش بيحرمه من حاجه خالص فضل الحصان ماشي وراه ودي قصه حقيقيه فضل ماشي وراه لحد ما شافهم وهم بيطلعوه آه، آه، عشان يدفنوه في القبر بتاعه وبعدين بدأ يفكوا الأربطة عن وجهه فرأى صاحبه وهو ميت ولقاهم وهم بيدفنوه في التراب وبيهيلوا عليه التراب وراحوا ردموا عليه في القبر وم- و- و- ودفنوه فالحصان لم يتمالك نفسه في وسط جميع الحضور اللي كانوا بيدفنوا الزعتري انطلق الحصان بأقصى سرعة حد ما وصل لأعلى قمة التبة وألقى بنفسه فقتل نفسه حزنا على صاحبه تخيل حضرتك لما يكون حصان عنده وفاء لصاحبه بالمنظر ده وتجد إنسان يعني ممكن ما يكونش عنده وفاء لأقرب الناس إليه ممكن إنسان أمه أو أبوه يموتوا ممكن ما يحزنش عليهم وممكن يعني كل اللي يهمه الميراث اللي هيورثه من وراهم والفلوس اللي هياخدها من وراهم مع ان الانسان المفروض المفروض ان يكون وفي لكل الناس وخصوصا اقرب الناس اليه امه وابوه وزوجته واولاده واخواته واحبابه وجيرانه وقرايبه وارحامه لازم الانسان يكون عنده وفاء ما ينساش فضل حد لكن قبل أي حاجة لازم ما ينساش فضل ربنا سبحانه وتعالى قصة الثلاثة من بني إسرائيل قصة عجيبة جدا قصة بتوضح لنا قد إيه إن الإنسان لما يكون وفي قد إيه ربنا بيكرمه قد إيه ربنا بيفتح عليه قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيزيل عنه البلاء قد ايه ربنا بيؤيده ويمده من عنده سبحانه وتعالى ويفتح ليه أص... أص... يعني اصناف النعم التي لا تخطر على قلب بشر وده اللي حصل للرجل الاعمى ان لما ربنا رد عليه بصره كان اوفى واحد في الثلاثه كان هو الوحيد اللي وافي في الثلاثه والملك لما راح له عشان يختبره ففي الاخر قال له امسك عليك مالك فانما ابتليتم فقد رضي الله عز وجل عنك وسخط على صاحبيك الحقيقه القصص دوت بيعلمنا حاجات كتيرة جدا بيعلمنا دروس وعبر عظيمة جدا جدا بنتعلم من خلال هذا القصص الجميل الوفاء بنتعلم ان احنا نسند الامر لله سبحانه وتعالى اذا انعم الله عليك بنعمه تسند الامر لله تقول الحمد لله والله لولا الله يعني لما يكون انسان عالم ولا داعيه يقول انس- اسند اسند الامر لله ما يقولش ده انا ال- ال- العالم العلامه والحبر الفهامه وانا و- وانا اللي اتعلمت وانا اللي درست وانا لا لما يقول الحمد لله ربنا اللي اكرمني وربنا اللي فتح عليا وربنا اللي علمني وربنا اللي يسر لي الخير دوت ولولا الله والله العظيم ما كنت اتعلم حرفا واحدا ما كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيني الذاكره التي تسمح لي ان انا اتعلم كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بشيء في في مخي في في عقلي فلا استطيع ان انا لا ان انا لا اشرح ولا اتعلم ولا افهم ولا ولا استطيع ان انا اوصل كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يبتليني بعدم القبول فممكن ان انا احاول اوصل الدعوه للناس فالناس لا تقبلني ولا تقبل مني اي كلمه كان ممكن كان ممكن كان ممكن ولذلك مره احد ال- ال- ال- الدعاه والعلماء واحد بيقول له انا شايفك رجل عالم ما شاء الله لكن شايفك متواضع جدا قال له وعلى ما اتكبر ده انا ممكن بوقعة كده وانا ماشي كده لو وقعت على دماغي ففقدت الذاكرة اتحول من عالم الى مجنون في لحظة واحدة فإن كان الله عز وجل حافظ علي عقلي وحافظ علي صحتي وحافظ علي علمي ألا يستحق ذلك أن أشكر المولى عز وجل فالإنسان لما يشكر لئن شكرتم لأزيدنكم محتاجين ان احنا نتعلم آه، من القصص دوت آه، كل حاجة نتعلم منها حاجة أهم حاجة في القصة ديت هي قصة الوفاء كلكم عارفين كيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة وكيف كان وفاؤه لأبي بكر و- وكيف كان وفاؤه لعمه أبي طالب لما شفع له آه، في أن بدل ما يخش قعر النار يكون على ضحضاح من النار وكيف كان وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته صلى الله عليه وسلم اتعلموا الوفاء من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أسأل الله عز وجل أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امانا وسائر بلاد المسلمين اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير ومن ارادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين واجعل تدميره في تدبيره اللهم اغث اخواننا في ليبيا واغث اخواننا في فلسطين واغث اخواننا في العراق واغث اخواننا في اليمن واغث اخواننا في تونس واغث اخواننا في كل مكان يا رب العالمين في سوريا يا رب العالمين وفي كل اقطار الارض اللهم يا رب العالمين اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا واتمم لنا اللذه يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته